السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبتي في الله أدعو الله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة أن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بحبه وحب كتابه وحب رسوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا رب العالمين في كل أمورنا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار كما أدعو ربي عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين القلوب اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتحا مبينا من عندك أحبتي في الله حقا الفتح لا يأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل هو الذي يفتح وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وكل شيء من عنده تبارك وتعالى أحبتي في الله الفتح من الله تبارك وتعالى له معنيان الفتح بمعنى النصر والفتح بمعنى الحكم والقضاء لقول الله عز وجل ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي اقض بيننا وبين قومنا بالحق أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق فالفتح بمعنى الحكم والفتح بمعنى القضاء الفتح الآخر بمعنى النصر إن ربنا عز وجل ينصر إن ربنا عز وجل يعني يعني يمدنا بالتأييد والتمكين وإذا أردنا أن نتأمل في هذا نتأمل حول اسم من أسماء ربنا عز وجل مع الله تبارك وتعالى الفتاح نلتقي في هذا اللقاء أحبتي في الله إن أردنا أن نعرف معنى هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى عشان ندندن حول هذا المعنى فتح من الله عز وجل نجد أن هناك ثلاثة أسماء ثلاثة معاني ثلاث معاني أساسية هي دي اللي هنتكلم عليها النهاردة بإذن الله عز وجل وأدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولكم جميعا من فضله كلنا نحتاج إلى فتح أيوة ربي كلنا نحتاج إلى فتح على المستوى الشخصي في في حياتنا الطالب اللي بيذاكر عايز ربنا يفتح له الإنسان اللي دخل في مشروع وتجارة عايز ربنا عز وجل يفتح له الإنسان لما يدخل في طالب علم عايز ربنا عز وجل يفتح له اللي دخل في معركة سواء معركة سياسية أو معركة اقتصادية أو أي من أي نوع إن فيه خصمين كل إنسان يريد أن يفتح الله عز وجل له وعلى قدر تعلقك بالله عز وجل ربنا عز وجل يفتح لك وعلى قدر تقواك لله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل هيفتح لك يفتح لك في الرزق يفتح لك في في العلم يفتح لك في السداد والتوفيق زي ما هنشوف بإذن الله تبارك وتعالى يعني الحقيقة الموضوع ده مش بس مناسبة تحدثي فيه البلد والمشاكل اللي هي فيها أو المسلمين كأمة أنا مش عايز حقيقة دائما أحصر المشكلة في مصر مثلا على أساس ان هي فيها مشاكل دلوقتي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عنها أنا نظرتي للأمة الإسلامية ككل لأن المسلم أخو المسلم في أي حتة في الدنيا المسلمون كيان واحد فأي بقعة في, في على وجه الأرض وده هدي النبي وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم مش المسلم اللي في جزيرة العرب أخو المسلم اللي في جزيرة العرب وبس مش المسلم اللي في مصر أخو المسلم اللي في مصر وبس لا المسلم أخو المسلم في كل مكان في الدنيا مفيش حاجة اسمها حدود الحدود دي والتقسيمات دي كما لا يخفى وضعها أعداؤنا ليفرقوا بيننا وليشرذموا ويقطعوا أمة الإسلام طيب حبايبي في الله قلت لحضراتكم احنا هنتكلم في هذا الموضوع فتح من الله عز وجل مع اسم من أسماء الله الفتاح الفتاح ده لما نيجي ندور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى له ثلاث معاني أساسية المعنى الأول النصر الفتح بمعنى النصر الناصر قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح تستفتح يعني إيه؟ إنك تطلب الفتح من ربنا تطلب النصر من ربنا طب اسأل سؤال هل الأمة الإسلامية دلوقتي محتاجة نصر ولا لأ الأمة الإسلامية دلوقتي يعني الحقيقة إن نظرنا نظرة موضوعية واقعية سنجد أمة الإسلام أمة محاربة ما تجيش بقى تقول لي احنا لا انا بتكلم الامه كلها الامه الاسلاميه كلها سواء مثلا من اليهود بصفه خاصه وسواء من المجتمع الدولي في اغلبه بصفه عامه يعني اليهود مثلا يتربصون بمصر اوعى تقول لي سلام ومعاهده سلام الكلام ده كله وضع مؤقت اي عاقل فاهم الحقيقه دي ده وضع مؤقت وإسرائيل بتدرس لأطفالها الصغيرين بيحفظوهم إن دولة إسرائيل ده الكلام ده يا طبعا كيان الصهيوني المصطلح الصحيح واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده مفيش حاجة اسمها دولة إسرائيل اوعى تنطق كلمة دولة إسرائيل دي لأن مفيش في حاجة اسمها دولة اسمها دولة إسرائيل الدولة دولة فلسطين إنما الصهاينة دول مغتصبين أرضنا مغتصبين بلادنا مغتصبين ثرواتنا فليس لهم الحق في أي شبر من أرضنا فأنا بقول أحبابي في الله بيعلموهم الأطفال طبعا بمفهومهم هم أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات دي بيحفظوها الأطفال في الحضانة زي ما احنا بنحفظ الأطفال في الحضانة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق شوف احنا بنحفظ دي يعني الصورة اللي الدنيا كلها حافظاها هم بيحفظوهم بنفس المستوى من الاهتمام والانتشار ان دولة اسرائيل من النيل للفرات متخيلين نيل مصر يعني ايه يعني قلب القاهرة جوه القاهرة يعني بقى الأليوب يعني مثلا الأليوبية وبنها ودمياط والدقهلية بلدنا يعني كل ده كل ده داخل في كل ده داخل في في ولغاية إلى الفرات سوريا سوريا والعراق وجزء من العراق يعني والأردن وفلسطين ولبنان كل المنطقة دي دي بيقولوا ان دي مملكة مملكة إسرائيل فما تجيش بقى تقول لي الأمة مش لا الأمة في حرب الأمة في معركة معركة حقيقية مش معنى هدأت المعركة ان هي راحت لا ده ده تبييت لحرب تبييت لقتال حالة الحرب بالمعنى الاصطلاحي الدولي قائمة ما بتنتهيش شوية يضربوا كام جندي على الحدود في مصر شوية يضربوا شوية في, في, في فلسطين دي مسألة دائمة شوية في لبنان شوية في الجولان المسألة مستمرة ما يعني فالأمة محتاجة نصر بكل المقاييس احنا احنا يعني يعني ايه اللي مخلينا راضيين بالذل والهوان ايه اللي مخلينا راضيين بالدنيا ايه اللي مخلينا راضيين ان العالم دي بيعاملونا باحتقار بيعاملونا معاملة دونية ينظرون لنا من عل وهم من أخس المخلوقات يعني حقيقتهم هم من أخس المخلوقات وأدنى أدنى الخليقة مستوى لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى فمعركة معركة فاحنا محتاجين فتح محتاجين فتح محتاجين نصر من ربنا سبحانه وتعالى نصر على أعدائنا الأمة الإسلامية كلها محتاجة نصر لأن مجتمع دولي ظالم لما يجي مثلا حرب في ميانمار ناس بتقتل وأمام صمت مجازر في في سوريا يعني في الصومال في الأماكن دي كلها في في مالي في كل الأماكن دي دي معارك دي حرب دي حروب دي دي دي دي, دي مقتلة والأمة ساكتة والأمة في في تحت مثلا في في هنا أو هنالك عملاء لا, لا ينتمون إلى أهلهم ولا ينتمون إلى المسلمين ومع إن مع أنهم يدينون بدين الإسلام في البطاقة طبعا إلا فالأمة بكل المقاييس محتاجة نصر مين اللي يجيب لنا النصر مين اللي يفتح لنا مين اللي يخذل أعدائنا الفتاح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح تستفتحوا السين والتاء في اللغة للطلب أي لطلب الفتح فقد جاءكم الفتح الفتح من مين؟ من الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح الذي يفتح بيننا وبين هؤلاء ده المعنى الأول المعنى الثاني الفتاح الحاكم والقاضي بين عباده الحاكم بين عباده اللي يحكم بين الخلق قل يفتح بيننا ربنا وهو خير الفاتحين يفتح بيننا أي يقضي بيننا وجاي إن شاء الله بإذن الله أدلة أكتر من كده في يعني في, في يعني لاحقا باذن الله بعد قليل باذن الله سبحانه وتعالى يبقى القاضي يفتح يقضي بين العباد يحكم بين العباد المعنى الثالث وده معنى خطير جدا جدا الفتاح الذي يفتح ابواب الرزق ويفتح ابواب الرحمه ويفتح الامور المغلقه من غلق عليك من الامور ويفتح القلوب ويفتح البصائر شفت معنى جميل ازاي الفتح ده يجي لك من مين من عند ربنا الذي يملك ذلك كله الله استفتح ربنا بقى استفتح كده استفتح كده وقول يا رب ارزقني استفتح ربنا وقول يا, يا رب افتح لي ابواب الرزق ابواب العطاء قل يا رب ارزقني قل يا رب اعطني ارمي بنفسك كده على عتبات ربك لا تسأل غير الله عز وجل سؤال غير الله ذل إنما سؤال ربنا قمة العز أي أيوة والله قمة العز يعني أنا عايز أقول رزقك محدد جايلك جايلك طب ما تاخده بقى بسؤال ربنا ما تاخدوش بسؤال الناس هو أنت متخيل إن اللي بيرزق البشر ولا ربنا يا إخواني ما ينفعش ما ينفعش مفروض نرتبط بربنا أكتر من كده عايز أقول حتة مهمة يا حبايبي في الله أخ من الإخوة المتصلين في الحلقة الماضية بيقول إن ده موضوع إحنا بنتكلم في الرقائق لا يا حبيبي في الله ده مش موضوع رقائق ده مش مو... الناس متخيلة إن الكلام في الرقائق يعني إيه مش مش موضوعات الساعة أولا الكلام في الرقائق وترقيق القلوب وتقريب القلوب من الله موضوع الساعة وكل ساعة ومن أولى الأوقات دلوقتي ثانيا الموضوعات اللي أنا بطرحها في هذا البرنامج مش موضوعات رقائق دي موضوعات عقائد موضوعات عقائد الصلة بربنا يعني أنا دايما على فكرة سواء كان الموضوع بطرحه بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أنا إنما أدندن حول توحيد من توحيد الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات من توحيد الأسماء والصفات بس أنا اللي بحاول وأوثر دائما أن أطرح بطريقة بسيطة مش عايز أطرح الكلام بطريقة معقدة عايز بحاول أوصل المعاني وأسأل الله أن يسددني وإياكم وأن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير بحاول أطرح المعاني ببساطة ببساطة بكل سهولة يعني يعني ودي مسألة يعني أدعو الله أن أن يتقبلني وإياكم جميعا ودي يعني كبسولات عقائدية الصلة بالله سبحانه وتعالى دي عقيدة نريد أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى نتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته هو ربنا عز وجل لما يقول آآ آآ ولا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يبقى مفروض الأسماء دي نعمل فيها إيه ندعو الله عز وجل بها نتعبد لله تبارك وتعالى بها طب نتعبد إزاي أنا عايز بكلمك بطريقة توصل لك مش الكلام اللي, اللي مكتوب في الكتب كلام شديد وكلام صعب وكلام مش ما فيش اسقاطات واقعيه ده انا اجتهد وادعو الله ان يسددنا واياكم ان اطرح الكلام بطريقه واقعيه تلامس الواقع الذي نعيشه عشان تطبق عشان تنفذ لان اللي اللي بيعلق في دماغك او اللي بي بتلتفت اليه هي اللمسات الواقعيه دي فانا بقول يا حبايبي في لا ده كلام عقائد وفي بعض الإخوة يعني ذكر لي مثل جميل جدا جدا في مسألة العقائد وغيرها بيقول لك الضربة في العقيدة ممكن تدمرك الضربة في العقيدة ممكن تضيعك تنسفك تماما ممكن تعصف بإيمانك ممكن تعصف ب... ب... بتوحيدك واحنا شفنا في الأزمنة الأخيرة شباب ألحدوا شباب ألحدوا تخيلوا كانوا مسلمين ومنهم من يعني دخل في سكة التدين والالتزام ألحد ألحد يعني إيه عقيدته اتضربت عقيدته ضاعت كفر بالله بيقول ما فيش حاجة اسمها إله بعد ما كان يوحد الله صار يقول لا إله بعد أن كان يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إطلاقا نعوذ بالله من ذلك ضرب العقيدة وإحنا عايشين معركة كبيرة جدا جدا الحرب على الثوابت الحرب على العقيدة سلاح الشبهات زعزعوا الشباب مش خليهم مثلا يسيبوا دين الإسلام لدين آخر لا يسيبوا دين الإسلام إلى لا دين إلى لا دين فالضربة في العقيدة ضربة في مقتل ضربة خلاص بتضيعك بتضيع دنياك وآخرتك عشان كده احنا عايزين نركز على العقيدة تركيز عالي جدا جدا فهي ال ال يعني مثلا ايه اديلك مثل زي بالضبط نفس المثل اللي الأخ ده يعني ضربه والحكمة ضلت المؤمن بيقول لك انت لو اتخبطت خبطة فاتجرحت في ايدك او رجلك او ربنا يحميك ويعافيك يا رب يعني بس انا بفترض جدلا لو واحد بلاش انت لو واحد اتخبط خبطة كده بآلة حادة فجرحت ايده او او رجله او اي حتة خد مثلا 15 غرزة عادي مش مشكلة 20 يوم 21 يوم ويخف ويبقى تمام انما لو الخبطة دي في قلبه ايه اللي يحصل هيموت مش هنلحق ننقذه يعني انت لو جيت لو واحد جاب مثلا قال حد سكينه وخبط واحد خبطه في صدره بين ضلوعه وصلت لقلبه ده هنلحق نوديه الطوارئ او او يدخل العمليات مش هيلحق خلاص هو مات مات انتهى هي بالضبط كده الحرب على العقيده الحرب على الثوابت ضربه في القلب ضربه في القلب ضربه في مقتل تضيعك تنسفك فاحنا عايزين نركز على الباب ده باب مهم جدا جدا وحاولوا طارحا مسائل من مسائل العقيدة بأسلوب بسيط بأسلوب رقيق بأسلوب يقربنا إلى الله تبارك وتعالى بأسلوب عملي يعني يلامس الواقع فنشوف دلوقتي ان الفتح من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان في أزمة عقيدة في أزمة صلة بالله سبحانه وتعالى محتاجين نعيد العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نصلح العلاقة التي بيننا وبين ربنا عز وجل يبقى دلوقتي حبايبي في الله قلنا ثلاث معاني أساسية ولسه هعلق عليها بصورة أوسع المعنى الأول معنى إن, إن ربنا يفتح بمعنى هو الذي ينصر ومفيش نصر يجي من عند غيره سبحانه وتعالى لو هتروح مثلا لو إن مثلا فلسطين فلسطين دولة محتلة دولة يعني تعاني ظلم وقهر وطغيان ملوش مثيل في الدنيا كلها لو راح راحت السلطة الفلسطينية راحت لأمريكا ما أنا نفترض يعني أن أمريكا دي حيادية ما هيش مساندة لإسرائيل ولا حاجة ما هيش أصلا اللي ورا إسرائيل ولا حاجة يعني لو راحت لأمريكا وفرنسا مع أن دول كلهم أصلا يعني أكبر سند لليهود لفرنسا وانجلترا ومش وروسيا ومش عارف مين والكلام ده عايزين ايه يا جماعه انصرونا يا جماعه اغيثونا ضد الكيان الصهيوني والله لو راحوا لطوب الارض مش هيجي النصر ولا هيجي الخلاص الا من عند الله عز وجل وهو جاي جاي اي أيوة والله العظيم أنا موقن من ذلك لأني أصدق كلام ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جاي جاي يا يهود يا صهاينة هتتمسحوا من الدنيا هتتمسحوا من الدنيا مفيش كلام مفيش فيدي شك على جثثنا احنا كأجيال عايشة أو على جثث أجيال احنا بنربيها لكده جاية يعني مسألة يعني انتوا هتتناسفوا يعني هتتناسفوا إما برضو أعيانكم وإما أولادكم وأحفادكم هناك أيام سوداء قادمة زي ما أنتم بتقولوا مكتوب, مكتوب عندكم هناك أيام سوداء قادمة احنا طبعا المفروض من لا نسب الدهر لا نسب الزمن الزمن إنما هم عندهم كده بيقولوا هناك أيام سوداء قادمة الأيام دي إيه؟ لما تتمسحوا من الدنيا بإذن الله عز وجل على أيدينا والمغتصبات دي هترجع لنا هترجع لنا بإذن الله واللاجئين الفلسطينيين دول هيرجعوا هم اللي هيسكنوها الأرض دي مش بتاعتكم المباني دي مش بتاعتكم الفلل والقصور دي مش بتاعتكم هيسكنها اللي طردتوهم اللي هدمتم بيوتهم عليهم لأن الفتاح معانا لأن اللي بينصر ربنا معانا الله مولانا ولا مولى لكم انتوا مولاكم الشيطان احنا مولانا ربنا مولانا ربنا الفتاح وسيفتح بإذن الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى طيب ده يبقى ده المعنى المعنى الثاني الفتاح الحاكم والقاضي الذي يقضي بين عباده والذي يحكم بين عباده المعنى الثالث معنى غاية في الخطورة وغاية في الأهمية فتح أبواب الرزق فتح أبواب الرحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الفتح على القلوب قلوب يعني يشرح صدرك يفتح لك كده اللي قلبك مقفول من من القرآن فتحبه أنا عارف أنت هتقول أنا لا مش أنا لا أنت برضه إزاي يعني بلاش بقى أن ربنا يسترنا وإياكم ربنا يسترنا وإياكم العلاقة بين القرآن وبيننا فيها فيها اضطراب وفيها مشاكل بتشتد قوي قوي قوي في رمضان وبعد رمضان بتضعف لدرجة انها ممكن تتمسح تبقى مش موجودة خالص فيبقى محتاجين فتح ان ربنا يفتح على قلوبنا ولا لا التطوع بالصيام وبالنوافل وبالقيام وب... محتاجين فتح ولا لا فتح القلوب ولا لا شرح الصدور للطاعة ولل محتاجين فتح من ربنا ولا لا وفتح على البصائر ربنا ينور لك بصيرتك ده فتح من ربنا ينور لك بصيرتك تستطيع أن تتبين الأمور من معطيات قليلة غيرك ما يلتفتش ليها أنت تلتفت ليها أنت تفهمها غيرك ما يفهمهاش اللي هو مين اللي يفهمها اللي ربنا نور له بصيرته اللي الفتاح فتح له بصيرته يفهم أشياء من معطيات قليلة حاجات كده ما فيش حد ياخد باله منها أنت تلتفت إليها وتفهمها وطبعا ده هيؤثر على حاجات كتيرة هيؤثر على مسألة عبوديتك لربنا هيؤثر على مسألة تجنبك للفتن هيؤثر على مسألة قرارات أنت ممكن تاخدها كأسباب من أسباب الرزق برضه يعني يعني ممكن واحد يدخل في مشروع مثلا في في أي حاجة فيبص كده للموضوع ككل يجمع معلومات لا السكة دي مش ماشية أي حد يشوفها ينبهر بيها هو لا هو لا ليه شايف حاجات مش هتظهر دلوقتي تظهر ممكن بعد ست شهور بعد سنة بعد أقل دي اللي, اللي ربنا عز وجل ينور له بصيرته فيجي بقى الرزق بعد كده من الفتاح برضه سبحانه وتعالى وتيجي بقى أسباب الرحمة و... فالفتاح من أجل وأعظم الأسماء أنا عايز قلوبنا توقن يقينا جازما إن الفتح من عند مين؟ من عند ربنا الفتح بكل معانيه طيب الفتاح نشوف كده كلام ابن القيم لأنه كلام عاجبني صراحة يقول إيه اسمع كده وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن يبقى أقول فتح بالحكم اللي هو فتح بمعنى القضاء والفتح الثاني فتح بالأقدار اللي هي إيه الرزق والرحمة والحاجات دي كلها طيب نشوف نبص بقى وقفات تأملية إيمانية القضاء والحكم الفتاح هو الذي يقضي وهو الذي يحكم في الدنيا وفي الآخرة يقضي بين عباده في الدنيا وفي الآخرة وإحنا شفنا شفنا واقع في الدنيا واقع مشاهد أنظمة بغت وطغت فأذلها الله عز وجل في الدنيا شايفين قدامنا ظلم جاروا وسرقوا ونهبوا فأذلهم الله عز وجل في الدنيا بس أنا عايز أقول دي من النوادر يعني ما تنتظرش ان كل مرة تحصل كده دي آيات دي عبر عبر لمن يعتبر وأنا أقول أنظمة اللي وقعت لن تقوم خلاص لن تقوم وهذه سنة الله عز وجل مش هترجع تاني الله عز وجل أراد هدمها أراد أن يجعلهم عبرة للعالمين ده التاريخ لسه لسه التاريخ الأجيال اللي جاية هت... هتتحاكى بالكلام ده وهيتدون الكلام ده في الكتب كتب التاريخ لن يرحمهم التاريخ بعد ما كان ال... ال... النماذج دي ممكن يكتبوا انهم قواد وانهم زعماء وانهم غيروا وانهم يعني قدموا انهم دلوقتي يعني وصمة عار مش بس في مصر ده مصر وفي غيرها والموضوع مؤهل لمزيد يعني شوف حضرتك مثلا تتخيل مثلا ما الذي يكتبه التاريخ عن واحد زي القذافي ما الذي يكتبه التاريخ عن واحد زي بشار الأسد هذا المجرم السفاح تخيل حضرتك كده ده مثلا بعد 20-30 سنة الأجيال تقرأ إيه عن الناس دي إنهم قادة إنهم زعماء ده هيلعنوا على المنابر هيلعنوا في كل مكان أحفاد الناس اللي تقتلوا أبناء الناس اللي قتلهم بشار الأسد والقذافي وغيرهم ده دول يعني سينتقمون منهم شر انتقام سيلعنونهم يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إن ربنا عز وجل قضى وحكم حاجة سريعة كده عاجلة في الدنيا سبحانه وتعالى وبرضه فيه حكم وفيه قضاء في الآخرة ده الآخرة أدهى وأمر يبقى القضاء والحكم والفتح في الآخرة جزاء الأعمال جزاء الأعمال طيب عايز أقول حاجة احنا عندنا مثلا الفتح في الدنيا اللي هو الحكم بشرع الله احنا مثلا في في اتنين اختلفوا في مسألة في زوج وزوجة مختلفين في مشكلة حصلت بينهم مشكلة عايزين الحكم الحكم الحكم حاجة من اتنين يا إما ناس يحكموا بينهم بشرع ربنا أو بغير شرع ربنا عز وجل اللي اللي يحكم بشرع ربنا سبحانه وتعالى هو ده الفتح من الله سبحانه وتعالى أما الذي يحكم بغير شرع الله هذا هو الظلم أيا كان وإن زعم العالم أن ذلك العدل وإن وضعت أسس هذا الحكم ضمن أسس العدل العالمي الكلام ده عندنا اسمه ظلم ليس هناك عدل في الوجود إلا حكم الله غير حكم الله ظلم ومن حكم بذلك ظالم دي أساسيات عقائدية ولا رقائقية يا إخواني أنا مش عايز أفصل أصلا بين كلمة عقيدة ورقائق لأن هم حاجة واحدة العقيدة من أقوى الأشياء التي ترقق القلوب دي مسألة ثوابت اللي خدشت في, بع... في قلوب بعض الناس أو اللي ميعت عند بعض الناس المؤمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله لبس على البعض احنا عندنا دي حقيقة حقيقة أي مسألة من المسائل من حكم فيها بشرع الله عز وجل كان هذا هو العدل وهذا هو الفتح المبين ومن حكم في نفس المسألة بغير شرع الله تبارك وتعالى فهذا هو الظلم والجور ولن تصلح البشرية بالظلم أبدا أي شيء يقوم على الظلم كل الأطراف خسرانة كل الأطراف والخسارة بس مش على الأطراف ده, ده هيبهت هتبهت الخسارة دي وهتتعدى الخسارة دي على المجتمع فالفتح في الدنيا بأن يحكم إن ربنا عز وجل يحكم بين عباده تبارك وتعالى وطبعا العلماء دعوا وكانوا يقولون زي مثلا نوح نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يا رب القوم اللي كذبوني دول يا رب القوم الذين ما استجابوا يا رب القوم الذين يسخرون هؤلاء أريدك يا رب أن تفتح بيني وبينهم اقضي بيني وبينهم افصل بيني وبينهم ونجني يا رب ومن معي من المؤمنين فاستجاب الله لنوح وأوحى إليه بصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ولما جاء أمر الله عز وجل فتحت السماء مدرارا وتفجرت الأرض ينابيعا وهي تجري بهم في موج كالجبال السفينة التي كانت تصنع على اليابس تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين مع اللي غرقوا كلهم فالفتح القضاء بس ده كان فتح شديد قوي لصالح المؤمنين فنكمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إزاي ربنا عز وجل كل ما العبد يكون صالح وكل ما العبد يلجأ إلى الله أكتر ربنا عز وجل بيؤتيه فتح مبين فتح لم يكن يتوقعه الكلام ده بإذن الله بعد الفاصل ابقوا معنا نعود إليكم بعد قليل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله
Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله آه، يبقى دلوقتي حبيبي في الله كل إنسان لما يلجأ لربنا سبحانه وتعالى ويطلب الفتح من ربنا آه، وإن ربنا عز وجل يقضي بينه وبين أعدائه على قدر قربك من الله على قدر انتصار الله تبارك وتعالى لك يعني شايفين ال- المثل البديع العجيب اللي- الذي معنا نبي الله نوح ربنا عز وجل فتح بينه وبين قومه بأن أغرق قومه أغرق الفجار أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الفتح من الله سبحانه وتعالى استفتح ربنا عز وجل دمر أعداءه ويعني نصره نصرا مؤزرا بمقاييس الدنيا م- م- يعني ما ينفعش الكلام ده لا في معركة بدر ولا في مع- في غزوة الأحزاب ولا في آه، آه، غزوة مؤتة ولا في الغزوات دي كلها ربنا عز وجل كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام يعني نصر مؤزر ويستجيب الله سبحانه وتعالى يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قو ناس بالاسم قتلهم الله تبارك وتعالى لما يقول عليك بفلان يقتل يقتل لما عبد الله بن قمئة لما آه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له لما قال في غزوة أحد خذها وأنا ابن قمئة النبي قال له أقمأك الله إيه اللي حصل ربنا عز وجل انتصر النبي نصر عجيب جدا جدا بعد المعركة راح وهو عارف انه هيموت وعارف انه هيتقطع اقمأك الله اي قطعك الله وكان مستني يا ترى ايه اللي هيحصل دعوة محمد دي تستجيب ازاي عليه الصلاة والسلام فخرج يرعى غنما له في قمة جبل فهنا روايتين سلط عليه تيس شايف تيس تيس يعني آآ آآ ذكر الغنم بس ضخم كده جعل ينطحه حتى قطعه قعد ينطحه ينطحه لغاية ما اتقطع وفي رواية أخرى أنه نطحه فوقع من على أعلى الجبل فلم يصل أسفل الجبل حتى تقطع قطعا قطعا يعني أهله كده يروحوا يلموا أجزاؤه تخيلوا ف- فيعني على قدر قربك من الله وتقواك الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يفتح لك ونبي الله شعيب دعا فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الله عز وجل أيضا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يبقى لما استفتحوا طلبوا الفتح كانت الخيبة على كل جبار خيبة إيه وربي لما تطلب بس الفتح من الله اللهم إنا نستفتحك ونطلب الفتح منك نطلب النصر منك نطلب أن تحكم بيننا وبين أعدائنا يا رب اقض بيننا وبينهم وأنت خير الفاتحين وفي الآخرة بقى في الآخرة الآخرة أدهى وأمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم شايف الاقتران الفتاح العليم أي الفتاح الذي لا يحتاج إلى شهود ليتبين له الحق لأنه عليم يعلم كل حاجة يعني حضرتك ليه في المحاكم بيطلبوا شهود لأن القاضي مش عارف الحق فين هو أصل الشهود كده إنه مش عارف الحق فين طب نت- نفترض جدلا لو هو متيقن من الحق نفترض جدلا يعني احنا بغض النظر عن القوانين يعني إنما لو متيقن من الحق يحكم بيه إنما في الدنيا ما ينفعش الإنسان يتيقن إلا بدليل إلا بإثبات ودي حكمة عظيمة من ربنا والإثبات ده الشهود لما كان للبشر أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون حقائق الأشياء فاعتمد في إثبات الحقيقة على إيه؟ على الشهود إنما ربنا عز وجل يعلم الحق وهو الفتاح العليم يجمع الله عز وجل بيننا وبين أعدائنا ويقضي بيننا يقتص للمظلوم من الظالم ربنا إنهم بغوا علينا ربنا إنهم طغوا ربنا إنهم تجبروا ربنا إنهم اعتدوا على الأعراض ربنا إنهم دنسوا المقدسات ربنا إنهم دنسوا الأرض ربنا إنهم أفسدوا في الأرض احكم بيننا واقض بيننا خلصنا من شرهم خلصنا من مكرهم عليك ببشار عليك باليهود عليك بالصهاينة عليك بكل ظالم عليك بمن قتلوا أهلنا في مالي وعليك بمن قتلوا أهلنا في بورما يا رب العالمين يا خير الفاتحين افتح بيننا وبين هؤلاء الظلمة الأثمة أرنا فيهم آية أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين نحتاج لأن نستفتح نطلب الفتح من ربنا نطلب في الدنيا قبل الآخرة أن ربنا يرينا في هؤلاء آية اللهم أرنا فيهم آية زي ما ربنا جعل شارون عبرة للدنيا كلها يفضل كده يموت سنين سنين وما هو بميت عذاب مستمر ولسه في الآخرة أدهى وأمر إن ربنا عز وجل يعلم كل شيء يعلم الشيء الخفي عن البشر وإن دقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحان من لا تخفى عليه خافية عشان كده سمي يوم القيامة بيوم الفتح ليوم الفتح أن ربنا يقضي بين العباد قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون يوم إيه؟ يوم الفتح حاجة تانية من المعاني الخطيرة العظيمة جدا جدا إن ربنا عز وجل المعنى ده قلناه واتكلمت عليه كتير بس برضه أنا عايز أركز على حاجة فيه إن إحنا بس نشوف كده الوعود الربانية إن ربنا عز وجل سينصر عباده الفتح بمعنى النصر إن ربنا هو الذي يفتح والذي ينصر ده دي, دي بمعنى إيه؟ المعنى ده للفقراء الضعفاء أمثالنا وأمثال جيلنا دلوقتي وبرضه يفيد المنتصر القوي ازاي انك لما تنتصر في معركة ان مش بتاعتك مش منك ده من عنده سبحانه وتعالى مش منك لما تنتصر حتى على خصم على خصم في الدنيا ده مش من عندك وانت ماسح على حق وهو على باطل دي مش من عندك ده من الفتاح الفتاح هو الذي فتح لك الفتاح هو الذي نصرك عايزين نتربى يا إخواني على المعاني الراقية الإيمانية دي معاني غاية في السمو نريد أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى نريد أن يكون لجأنا كله أن يكون لجؤنا كله إلى الله سبحانه وتعالى نريد أن نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته إنك إن العبد يحس ويتيقن إن ولا حاجة والفضل كله لله ده من أسمى المعاني الإيمانية وهو ده حقيقة معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله اللي بيحول بينك وبين الشر ربنا اللي بيعينك ويوفقك للخير ربنا المعنى ده من أسمى المعاني ومن أرقى المعاني عشان كده لما تقولها كأنك ادخرت كنز في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه انتم مكسلين تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة شفتوا بقى احنا بنتكلم في معاني مهمة ازاي مهم ان احنا نتربى عليها ونعيش نعيش عليها صدقوني دي من أهم المعاني اللي ينبغي أن تنضج في قلوبنا جميعا كمؤمنين كموحدين بالله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا شايفين كلام ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنك فتحت فتحا مبينا ده رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا ده بعد غزوة الحديبية أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من معركة من صلح الحديبية نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك مش إنك فتحت نسب الفتح لربنا نسب الخير لربنا نسب كل إكرام من عند الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا كانوا هي يعني سبحان الله لما لما قالوا هلن نهزم اليوم من قلة كانت الهزيمة هتبقى هزيمة ساحقة لما تابوا ورجعوا لربنا رجع النصر تاني احنا ولا حاجة احنا احنا لما الناس تظن ان ان ان الفضل اللي هي فيه من نفسها وان الخير اللي هي فيه ده من عندها دي كارثة اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السوء إلا أنت هو ده اللي احنا عايزين نعيش عليه لازم اتصال طيب نستقبل هذا الاتصال السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته آه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب جزاك الله.
وفتح الله عليك بالخير كله آمين.
وأعانك على حمله وإنفاقه في كل سبل الخير آمين.
عندي نموذج من الفتح قصير جدا جدا كويس.
بس لازم أقول حاجة قبله للتوضيح ممكن؟
اتفضلي عايز أقول بفضل الله يقول جل في علاه إنا فتحنا لك فتحا مبينا عظيمة عظيما يعني وإذا قالها رب العزة كانت عظيما جدا جدا هذا للحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصالحين إلى يوم الدين كل على قدر عمله وإخلاصه لله رب العالمين وأيضا يقول جل في علاه في آخر آية في سورة المجادلة حول جزء صغير عشان ما طولش كتب, كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية والتأييد بروح منه هو النصر والتوفيق والفيوضات العالية النافعة وكثير كثير ومن المعلوم بالضرورة أن هذا لن يأتي إلا بمجاهدة النفس مجاهدة عظيمة باتباع القرآن بمنهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والسير, والسير في طريق مستقيم بخشية وعلم وهدى للعلي القدير حتى يقل المسير ويأتي الفتح الوفير بإذن الله العليم وسأقول مثل بسيط جدا واقعي كنت في عيادة الأسنان ورأيت لوحتان معلقتان واحدة لزرع الأسنان وواحدة للصناعة الربانية صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة وسألته بعض الأسئلة ثم بفضل الله أخذت أتكلم ويقول الدكتور لي مضبوط وأتكلم ويقول مضبوط وأتكلم ويقول مضبوط وتعلوه ابتسامة إعجاب شديدة فقلت له هذا من فضل ربي وباتباع كتابه وسنة حبيبه بالتدبر جزاكم الله خير.
والعمل والصبر ربنا يكرمك جزاكم الله خير ربنا يبارك لك يا رب طيب حبايبي في الله زي ما قلت لحضراتكم انك بتنسب لربنا تنسب لربنا الفضل آه، لانه من عند من عند- من عند الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعسى الله أن يأتي بالأمر أو فتح من عند فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يبقى الفتح من عند من؟ من عند الله عز وجل وقال الله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله كل خير جاي وفتح قريب وبشائر الفتح تلوح في الأفق يراها كل ذي عينين فتح من الله عز وجل طيب يبقى ده المعنى المهم واتكلمت عنه كتير شوية قبل كده وأردت أن أدعمه ببعض النصوص طيب من أهم المعاني الإيمانية إن الفتح من من عند الله سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل هو الذي يفتح بالرزق يا إخواني يا أحبابي انتوا خايفين من أزمة اقتصادية طاحنة في مصر مرعوبين ويخرج شوية تسمع في الصحف الاحتياطي مش عارف ايه ومصر تتعرض لمجاعة والله لن يكون بإذن الله عز وجل لماذا يا إخواني الذي يفتح الرزق احنا مختلفين عن غيرنا انا مش بقول ان العلم علم الاقتصاد نهمله لا ده كلام جميل ومهم ونمشي بالأرقام عادي في حساباتنا في تعاملاتنا مع الدنيا مفيش مشكلة أنا أثمن العلم ويعني يعني أشجع على ذلك وأحب ذلك إنما أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إن أقوى سبب إن إحنا موصولين بربنا عز وجل أنت أسألك سؤال المطر الكتير اللي نزل في الأيام اللي فاتت دي كان حد يتوقعه؟ ما كانش حد يتوقعه الكلام ده ما حصلش من كام سنة من امتى كم المطر ده احنا ندعي ربنا عز وجل ان يرزقنا وان يفتح لنا بالرزق الرزق في السماء ورزقكم في السماء وما توعدون الاثنين الرزق وما توعدون فنحن نسترزق الله تبارك وتعالى الذي يمنح الرزق ربنا عز وجل الذي يأمر الأرض فتنبت بدلا من أن تخرج خمسة طن أرز للفدان مثلا ممكن يخليه يخرجه سبعة ممكن تخرج أكثر من ذلك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ربنا يفتح البركات يفتح الرزق ربنا عز وجل يغلق بس يغلق بس أبواب الشر المفتحة أبواب السرقات والنهب يغلق ربنا عز وجل الشرور المفسدين بس يوقفوا فساد ربنا عز وجل ينقذنا من كل كرب ومن كل كبوة بأي طريقة كانت أنا عايز بس نؤمن إن الفتاح ربنا الذي يفتح الخزائن ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الدنيا كلها الدنيا كلها بتتكلم ان مصر سلة غذاء الأرض الدنيا كلها بتتكلم وعارفة ان مصر مليئة بالكنوز بس عايزين نفوق للإنتاج عايزين البلد تتطهر من المفسدين موجودين موجودين لازالوا يتحكمون يتحكمون وندعو الله عز وجل خد بالك أنا بدعي ربنا مش بقول اهلكهم لا لا لا عمري ما ادعي الدعوة دي لا منهم ناس مساكين منهم ناس مغيبة منهم ناس احنا بنقول يا رب اهديهم أليس ألست متفقا معي ان في هداية المفسدين خير ليهم وللبلد أنا متأكد من ذلك خير ليهم وللبلد كلها فندعو الله عز وجل أن يفتح بركاته على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يهدي المفسدين وأن يجعلهم مصلحين هذا الدعاء أحب إلى قلبي ما تدعيش بالهلاك على حد مسلم أبدا أدعي له بالهداية احنا كم رأينا من مفسدين من ظلمة من طواغيت هداهم الله تبارك وتعالى وهدايتهم تأتي بالخير كله له مقاليد السماوات والأرض يقول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم عرفت السر ان اللي بيفتح ربنا واللي بيمسك ربنا طب ما نرضي ربنا طب ما نسأل ربنا طب ما نطلب ما عند الله بتقواه ما نطلب ما عند الله عز وجل بطاعته دي مسألة مهمة جدا جدا طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ غريب آه، أتمنى أن يتسع صدرك لي اتفضل آه، أنا عندي مشكلة مشكلتي بتتلخص في إن زوجي مش مقتنع إن أنا يبقى لي ذمة مالية منفصلة عنه نعم آه، وده طبعا لأنه كل الرجالة دلوقتي متخيلين إنه
طيب هو على كل الرسالة وصلت يعني العنوان ده كافي قوي دي مشكلة هعلق عليها بعد هذا الاتصال السلام عليكم أم محمد السلام عليكم إيه، فقد ولا إيه طيب الحمد لله يعني يعني إن- تعاود الاتصال أم محمد يعني نسعد بال- ب- بأي حد يعني يتصل بقول حبايبي في الله ك- كلمة الأخت دي قبل ما است... يعني قبل ما أدخل في أرجع لموضوعي تاني ويعني أعتقد لسه عشر دقايق تقريبا جميل جميل أه بقول يا حبايبي في الله الكلمة اللي قالتها الأخت دي كلمة غاية في الخطورة ليه يا أزواج ليه يا رجال ليه يا إخواني ليه يا مسلمين هو حضرتك اللي آه، إحنا بنقيم الموضوع إزاي أو بند... بنصدر الأحكام إزاي من هوانا من موروثاتنا الثقافية ده في دين ده في شرع في شرع الشرع جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة ده حقها ما ينفعش حد ياخد جنيه واحد من زوجته إلا عن طيب نفس والله هي أعطتك ماشي لم تعطك خلاص ما ينفعش حقها حقها الشرعي ملكها لا يجوز لك أن تتجاوزه ما ينفعش يا إخواني طب هب أنك يعني نتخيل مثلا واحد خد فلوس زوجته قصة متكررة لا سيما في القرى بيعها ذهبها وبنى بيت وبعدين اتجوز عليها ومات صار ذهبها اللي هي دفعته في بناء البيت جزء منه رايح لضرتها ده بأي منطق بأي منطق يا إخواني ده ده نموذج من النماذج ودي كتيرة جدا جدا اتقوا الله ولا تظلموا فدي مظلمة ستقف أنت وزوجتك التي ظلمتها أمام الله عز وجل يوم القيامة فلا تظلموا الله عز وجل بشع الظلم نرجع تاني لموضوعنا إن الفتح من ربنا فتح خزائن الأرض الجأ لربنا بقى ففي الرزق لا تطلب من سوى الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى قال الله عز وجل احنا عندنا آه، قبل ما اقول قول ربنا عز وجل آه، ربنا عز وجل هو الذي يفتح الرحمة ويفتح الخزائن ويفتح الرزق وهو الذي يمسك يمسك يبقى فيه حكمة يبقى فيه طغيان يبقى فيه ظلم للنفس بالمعصية إنما عند الله قاعدة هي يا إخواني قاعدة عقائدية إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله فلا تطلب الرزق بمعصية الله عز وجل لا تطلب رزق الله بمعصية الله قاعدة لا تطلب رزق الله بمعصية الله انت عايز رزق اتق الله اتق الله سبحانه وتعالى وسيفتح الله عز وجل لك من لأن المعصية حاجب عن الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا استغفروا من الذنوب عشان يجي لكم الرزق يبقى المعاصي حاجبة ومانعة معنا اتصال السلام عليكم أم عامر السلام عليكم وبركاته بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا أهلا بحضرتك اسمح لي أبدأ من آخر آية آه، تلوتها آه، ما لكم لا ترجون لله وقارا علاقة توقير الله بالاستغفار سبحانه وتعالى إضافة إلى ما في الاستغفار من بركات دنيوية وأخروية وكم نحن بحاجة إليها وكم نحن بحاجة شيخنا الفاضل الاستغفار كل منا للآخر الاستغفار كل منا للآخر يعني عن ظهر الغيب فيعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بدء يعني أو عود عودا حميدا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا الصلاة يؤمن والسلام.
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اسمح لي شيخنا الفاضل بهذه ال- المشاركة وكنت قد وددت المشاركة فيها في درس آه، الدكتور عبد الله بركات في الأسبوع الماضي عن البلطجي الرابح كيف يكون البلطجي رابحا وكل هذه البرامج يعني تدور في محور واحد وهي في كيف يتصرف المجتمع الإسلامي في مثل هذه الفتن فإن صدق كل من الأفراد أو الجماعات في حركته أو فكره أو بلطجيته إن صح التعبير من أجل نيل حياة أفضل فنقول قوله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فالسداد والعمل على وحدة وتكافل المجتمع إما بتقديم العون سواء بالمال أو بالكلمة الطيبة أو ب- ب- بال- بالعلم الذي يعني يثبط الفتن ويبث روح التكافل بين الأفراد فعلى سبيل المثال آه، أو سأذكر حديثا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم آه، صغيرنا هذه الروح أيضا افتقدناها ويجب أن تعود ثانية كي يعني آه، يعني يسود آه، جو التكافل الاجتماعي في بين الأفراد الصغير مع الكبير سواء بعلمه أو ب ب يعني ب- بسنه بعمره و- وكل من معه او رزقه الله بخير فليقدمه لمن هو ادنى منه او اقل منه في الاحتياطات في ال- ال- يعني في كل في مجاله يعني هذا والله اعلم شيخنا الفاضل بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وإياكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد يا ريت يكون آخر اتصال بقى عشان نختم السلام عليكم أيوة.
ورحمة الله عليك.
وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي أيوة أيوة، ما احنا آه اتفضل.
بس أذن حضرتك بس آه آه، في مقولة يعني بتقول آه، إن الإسلام هيبتدي غريبا وينتهي غريبا وطوبى للغرباء فحضرتك أنا عايزة استفسر من حض- من فضيلتك آه، حاضر.
على الموضوع دوت حاضر.
كمان آه، حضرتك في سؤال تاني لو سمحت حضرتك انا بحس ان الشمس اصلا ابتدت تاخد يعني مكان غير المكان اللي هي كانت بت- بتشرق منه وبتغرب منه فهل دي لها علاقه من بدايه مثلا علامات القيامه وحضرتك في حاجه تاني معلش عايزه استاذن حضرتك بس ازاي انا تالت.
يعني يعني اخشع في الصلاه وافكر في ربي لان الشيطان طبعا بيدخل لي من كذا مدخل فانا مش عارفه آه، حضرتك آه، يعني طيب، ازاي حاضر.
اخشع في الصلاه حاضر.
او اكون مع ربنا بس حاضر.
وجزاكم الله كل حاضر.
خير ربنا يكرمك وإياكم وإياكم أه بقول حبايبي في الله بالنسبة بدأ الإسلام غريبا آه الغربة الغربة يعني مثلا النبي أتى يدعو آه، إلى الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد فالناس استغربت وكانوا قلة آه، آه، يعني و- وقلة م- يعني آه، منبوذة في بادئ الأمر وبعد كده ربنا عز وجل فتح وبعد كده حصلت الحرب على الإسلام ده دلوقتي يعني يعني سبحان الله ده احنا الآن نعيش غربة الثابتون على الحق والداعون إلى الحق تيجي إيه اللي بتقوله ده زي ما بيطلعوا بيقولوا دلوقتي الله انتوا كنتوا فين انتوا طلعتوا منين انتوا جايين لنا منين ف- فاحنا عايزين عايشين دلوقتي في زمن الغربة وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء اللي هم مين بقى الذين يتمسكون بالدين ويتمسكون بالحق يقبضون على الدين كالقابض على الجمر وإن إن الناس اتريقوا علينا الناس آه، آه، سخروا منا الناس عملوا حلقات يستهزئون بنا الكلام ده كل الكلام ده لا يؤثر احنا ثابتون على الحق الذي بصرنا الله عز وجل به وندعو الله ان يزيدنا سدادا وتوفيقا آه، بالنسبه لمساله الشمس لا، انا م- الشمس ما فيش فيها اي تغير ده تغير فلكي عادي من س- من آه، من آه، يعني على مدار السنه ما فيش فيه اي حاجه آه، اما بالنسبه يعني ل- ل- ال ال آخر سؤال أنا مش مش فاكر آخر سؤال كان إيه بس يعني مش مشكلة وقت الحلقة يعني آه، آه، أوشك على النهاية أنا عايز أقول بس آخر آه، جزئية خالص إن فتح ربنا سبحانه وتعالى هي كان في طبعا ك- كام جزئية مهمة جدا إنما أنا عايز أقول أختم بالحتة دي اللي هي فتح ربنا عز وجل لنوع تاني اللي هو الفتح في الدين والفتح في العلم والفتح في التقوى والفتح في الصلة بالله سبحانه وتعالى يا من وده يعني أرى أنه أسمى درجات الفتح وأعلى الناس حظا من هذا الفتح الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين ثم الأمثل فالأمثل فتح ربنا فتح ربنا في التقوى فتح ربنا عز وجل في العلم فتح ربنا عز وجل في الصلة بالله في ناس مضوا أنا مش شايف حد زيهم على وجه الأرض لا مس- مش من القرون المفضلة كمان مين زي البخاري مين زي الإمام الشافعي مين زي آه، علي بن المديني مين زي هؤلاء مين زي آه، كثير كثير من ال يعني النماذج آه، مين زي ع- يعني يعني علي بن ابي طالب مين زي مش ممكن ال ال فالفتوحات بالنسبه للذين سبقونا في العلم الامر بيقل جيل عن جيل مفيش حد زي البخاري ولا حد زي ابن تيميه طبعا ده ادنى واقل بكثير من البخاري مفيش حد لم لا لا نعلم احد خلق بعد ابن تيميه زيه مفيش مين على وجه الارض زي الالباني الشيخ الألباني رحمه الله مين على وجه الأرض تعرفوه زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا ما اعرفش حد دي, دي, دي ناس يعني ابن عثيمين ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل قال واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله يبقى التقوى ان ربنا عز وجل يفتح لك ده كلام مهم الاشاره دي تكفي لان وقتنا خلاص اختم حلقتي بالدعاء والثناء على الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسترضيك فرض عنا اللهم إنا نسترضيك فرض عنا اللهم إنا نسترضيك فرض عنا اهد قلوبنا اهد قلوبنا سدد ألسنتنا أسلل سخيمة صدورنا ألف بيننا اجعلنا أمة واحدة على الحق الذي يرضيك ألف بين القلوب اجمع شملنا اللهم اجمع شملنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء انصر أمة حبيبك اللهم عجل بنصرك اللهم عجل بفرجك اللهم إنا نستفتحك فافتح لنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا ارحم والدينا وارحم علماءنا وارحم مشايخنا وارحم أحبابنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا اللهم إنا نسألك أن تحشرنا جميعا احشرنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا واحشرنا جميعا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا احشرنا في زمرة النبي محمد واجمعنا به في جنات النعيم اللهم من كان حيا يا ربنا فارزقه حسن الخاتمة في مدينة حبيبك رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحبكم جميعا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته